بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا اباهم عشاء يبكون وهذه الايه سبقها قول الحق سبحانه واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون اوحينا اليه اي الهمناه حتى نؤنسه في هذا البعد الذي ابتعد فيه عن حنان ابيه وانسه باخيه ومفارقته لبلده الذي درج فيها وانسه بالبيئه فكان ولا بد ان تعطيه السماء دليلا على ان ذلك ليس لجفوه لك يا يوسف وانما هو اعداد لك لامر اهم من الذي كنت فيه واوحينا اليه له غريم وهو اخوته فقال الامر الذي دعاهم الى ان يفعلوا بك سيضطرون ان ياتوا هم اليك ليطلبوا عونك وليطلبوا اقواتهم وستعرفهم انت وهم ينكرونك واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون هذا من جهة يوسف ومن جهة الجب وبقي أن تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب جاءوا أباهم عشاء يبكون أولا القرآن أدى أداء دقيقا للانفعالات التي توجد في النفس البشرية إخوة خدعوا أباهم ومكروا بأخيهم واخذوه وصنعوا به ما صنع مع انهم يعلمون ان اباه يحبه وكان ضنينا ان يامنهم عليه فكيف يواجهونه ذلك هو الانفعال النفسي الذي لا تستطيع فطره ان تكبته ازاي نقابله نقابل ابونا ازاي بعد العمليه مع انهم هم اللي عملوا فقالوا ناخر اللقاء بتاع لابينا الى العشاء والعشاء محل الظلمة وهي ستر للانفعالات التي قد توجد على وجوههم من الاضطراب ومن مناقضة كذب ألسنتهم لأنه لا يتحدثون على الواقع فتفضحهم حركاتهم ويفضحهم تلجلجهم وتفضحهم سماتهم أمام أبيهم فقالوا الليل أخفى للوجه والنهار أستر للفضائح قال لك لما نروح في العشاء ما يتبينش الانفعالات ونقدر نعمل كده نعمل كده نزق الغلط إذا قولوا وجاءوا أباهم عشاء اختاروا الظرف الزمني الذي يتواروه فيه من أحداثهم جاءوا أباهم عشاء يبكون قلنا إن البكا ده انفعال طبيعي غريزي فطري ليس للإنسان فيه مجال اختيار امال اللي يبقى يبكي وقلبه مش عايز يبكي يعمل ايه لازم يفتعل بكاء يبقى بيبكي بافتعال البكاء بالافتعال يبقى يمكن يجيب من ريقه كده ها ويعمل عند عينيه ويعمل مش عارف عشان يعمل فدي كلها ايه اللي يستر العمليه دي انهم يجوا امتى يجوا في الليل الانسان حينما تاتي له هذه الانفعالات وعايز يبكي الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الخصائص التي اعطاها الحق لذاته ولم يعطها لاحد من خلقه هو يميت وهو وهو يضحك وهو يبكي يعني مش مش مش عايز اضحك اقول يلا اما اضحك لا مش عايز ابكي اقول يلا اما ابكي يبقى ان عملت انت كده يبقى تضاحكت انما ما ضحكتش وتباكيت وانما بيسموه التهانف التهانف يعني ايه انك انت تبدو كده انك انت بتعيط او بتضحك الواقع مش كده ايه اللي يفضح كل الانفعالات دي النهار فقال لك نروح ايه وجاءوا اباهم عشان ايه يبكون ولذلك احنا قلنا زمان تجد في الحاجات اللي هي موجوده في خصائص الذات الالهيه مع خلقه مفيش احياء لانجليزي والامريكي والروسي ولا اماته لذا ولا اماته لذا الحياه والموت ايه واحد. وكذلك الضحك في حد بيترجم ضحكه انجليزي الى عربي هي الضحكه هو هو البكا هو هو وانه هو اضحك ايه وانه اماته لحاجتين الاثنين محدش يقدر عليهم ايه ابدا اذا فاذا ان فعلت وانت تبكي وال- والغريزه الفطريه التي اودعها فيك الله لا تبكي يبقى لازم تنفضح في ايه تنفضح فيه ولذلك ايه اللي قبلوا اقفشوا اللي قبلوا ايه اقفشوا وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا هنا بقى كلمة نستبق الاستباق إما أن يكون ب- بيان فوق ذات على ذات في حركة نشوف مين اللي هيسبق يعني نجري ونشوف مين اللي إيه يبقى استبقوا يعني إيه جم في مشوار واحد وشافوا مين اللي إيه اللي يسبق ده الاستباق وقد يكون امتحان لفوق واحد على واحد لا في حركة ذاتية منه ولكن في حركة بآلة يعني نمسك البندقية ونشوف من الذي يصيب الهدف يلا نستبق في مين اللي يصيب الهدف ومين اللي هيكون هدفه رميته للسهم ابعد من الايه من الاخر لان السهم انتوا عارفين تركيبه طبعا سهم عارفين ان هو غص- غصن آه، يتلوي زي الخرزان كده يبقى بالشكل ده ويتعمل فيه ايه وتر يقوم هو يشد الملو ده قوي قوي قوي قوي كده ويحط السهم بين الاثنين وبعدين يسيب ايده لما يسيب ايده تقوم ال- آه، الخرزانه اللي هي ملويه دي ترجع الى ايه؟ زي الياي زي السوسته تقوم ترجع على حسب شده قوتك ليها تكون ايه؟ يكون مرمى فان كان الشد قوي واللي بيشد قوي تبقى المرمى ايه؟ بعيد ده اذا كان من ناحيه المسافه اما اذا كان من ناحيه الاصابه يبقى تحديد اسمه تحديد الايه؟ للهدف فالاستباق له انواع متعدده يعني نشوف من السابق السابق في إيه؟ في الجري ادي واحده السابق في الهدف يعني يرمي اكتر السابق في الاصابه كل ده اسمه السابق وهذا يدل على ان ذلك محلل لانهم اسباط واولاد يعقوب ورايحين يستبقهم قال لك ايه مفيش مانع ابدا ان الانسان يلعب بحاجه ما تلهيش عن واجب ادي واحده ثانيا قد تنفعه فيما يجد من الامور لان لما يعمل العمليه دي ويصيب الهدف كويس لما اذا التقى بعدو يبقى يقدر م- يبقى متمرن ولا مش متمرن يبقى اذا هي تكون امر مباح وتكون ولا تلهي عن عن طاعه ويكون من الممكن انها تنفعني في ايه في وقت الايه الجد اذا كل لاعب فيه هذه الاوصاف يبقى لاعب ايه يبقى لاعب حلال يجي مثلا بعض اللاعب الناس ما تدركش له غايه مثلا يقول لك الكوره مثلا نقول لهم طيب يا سيدي الكوره الكوره مش من الممكن ان عدوين يلتقوا مع بعض وفي قنبله مضبوطه مثلا وده عايز يبعدها عن معسكره وده عايز يبعدها عن معسكره يبقى اذا القوه والحكمه في الاداء ان انا ايه ابعدها عن هدفي إيه؟ واوديها عند الحته جائز ولا لا ولا عايز مثلا آه، حاجه بئر ولا حاجه وفي ع- من الممكن بس بشرط بقى تكون ايه ما تلهيش عن واجب ما يقدمش اذان ربنا وبرضه ايه نلعب وما نظهرش فيها بالمظهر اللي احنا بيبقى بقى- تبان فيه ايه عوراتنا واجسامنا نعمل ما فيش حاجه ابدا انا ذهبنا نستبق طب انتم ذهبتم تستبقون ولكم هذا طب واخوكم قال وتركنا يوسف عند عندما آه هذا خروج فيه عن شرط التعاقد في رضاء يعقوب بخروج يوسف لأنه أر- قالوا أرسله معنا إيه يرتع ويلعب مش حتة إن أنا نقعده عن- لأن معنى الأم- ده ده بقول وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون أنت اللي هتحفظه ولا هو اللي هيحفظ لك بقى المتاع أدي أول حكاية في الكذب يبقى اللي الكذاب بيعمل ايه؟ هو الكي كلامه نفسه هو اللي يفضحه. قال له طيب انت قال له ارسله معنا غدا ايه؟ يرتع انتوا فاهمين ال- ال- الرتوع يعني يجري هنا ويجري هنا ويشوف البرتقانه دي ياكلها والتفاحه دي ياكلها والموزه دي والقطف العنب يعني يتمتعوا بالثمار في اي ايه؟ في اي مكان ادي يرتع ويلعب يلعب ده بقى هو يعني ما مش ته- ما فيش فيه تكليف لسه صغير لسه صبي على الاول وانتوا رحتوا تستبقوا ما قلناش حاجه طب وتركت يوسف عند متاعكم ايه يعني عشان هو اللي يبقى جاي لكم ويحفظ لكم ده انتوا خرجتوا على الشرط انتوا اللي بتقولوا احنا اللي هنحفظ يبقى دي اول ايه اول مخالفه وجاءوا اباهم عشاء يبكون قلنا ان الليل اخفى للويل صحيح والليل استر ده التاريخ يدينا نماذج من هذه نماذج في امور جديه يعني مثلا مولانا سيدنا الحسين في موقعة كربلاء وشاف بقى العدو احاط به والناس انفضوا عنه اللي كانوا اللي دعوه وقالوا له تعالى ليه نسبوه وبقوا شويه تكلة وياه فصعب عز علي ان يقتل هؤلاء في معركه لا تكافؤ فيها وهو مصمم على انه يدخل المعركه قال انا مصمم انما احملهم ليه على هذه المساله فلما اقبل الليل ادي الحكمه بقى لما اقبل الليل نادى الاصحاب اللي حواليه قال لهم ان كنتم استحيتم ان تفروا عني نهارا لا تطيقون منه فالليل جاء وقد ستركم فمن شاء فليذهب واتركوني نعم وجاءوا أباهم عشاء يبكون طيب البكاء ده الانفعال القول إيه بقى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وهم نفسهم قالوا إيه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله ده شيء عجيب ده برضه يكاد المريب إيه يكاد المريب ان يقول خذوني او لانهم عارفين ان ابوه بي... ابوهم كان بيحب يوسف ومهما قال مش هي ايه هيصدقهم وبتاع وما انت بمؤمن مؤمن لنا في امن قلنا زمان امن اما ان تتعدى الى المفعول بنفسها امنه امنه الله من جوع وامنهم من ايه من خوف يبقى تتعدى الى الفعل بايه بنفسها او امن به ادي بالبيه يبقى صدق واعتقد امنت بالله صدقت واعتقد او امن له يعني صدقه فيما ايه يقول يبقى امنه امن به امن ايه امن له وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اللهم بيتقوا ابوهم انه متحدي لهم حتى ولو كانوا صادقين ما ده هم عارفين انهم الصادقين انما جابوا كلمه الصدق دي عشان يداروا الايه وجاءوا على قميصه بدم كذب كأن القميص كان وياه يقال دم كذب كذب يعني ايه قال لك دم مكذوب فيه الكذب مش للدم هو الدم كذب ده اللي كذب مين اللي جاب الدم من الشال اللي ذبحها دي وراح ملطخ منها الايه يبقى الدم مش كذب أم قال لك ساعات يدي للشيء الوصف المصدري للمبالغه كان الدم نفسه إيه؟ مش كذب ده دم ايه هو اللي كاذب زي ما تقول فلان عادل صح انما تقول فلان عدل اكن فلان تجسمت فيه كل الصفات وبقى ايه يقول لك ده فلان ذو شر يقول له لا يا شيخ ذو شر ده, ده هو الشر بنفسه هو الشر يبقى اذا بتبالغ في الحدث اسمها مبالغه في الايه مبالغه في الحدث وجاءوا على قميصه بدم كذب ليه قال لك طب امال يبقى الدم صادق ازاي هم بيقول اكلوا الذئب يبقى لو كان دي دم ابنهم والذئب هو اللي عمله يبقى الدم صادق الاداء انما ما دام مش كده يبقى ايه يبقى دم مكذوب فيه دم مكذوب ايه مكذوب فيه وجاءوا على قميصه بدم ايه كذب الدليل على ان الكذب نفسه معاه صراخ بانني كذب طب لما يكون اديه الدم بتاع ابن بتاع الولد والجيب كله طب الدم هيجي من لحمه كان القميص يبقى الاصول يجي الدم ينقع من جوه لبره انما دي ده لما جابوا الشاه كده وعملوه كده فالدم جه فين؟ جه بره خلاص طب وما دام الدم كده وصل كده والجي وليه القميص بالله لما غرز الديب انيابه كده ما يقطعش القميص ده القميص جاي كده مش عارف ايه قاموا لما انفضحوا دي واحد منهم غمز كده وقال لهم ايه قولوا لابوهم ده ده اللصوص طلعوا عليه قتلوه عشان حكايه الديب دي مش فسمع سيدنا يعقوب لما سمع هذا ما ترويه السير يعني وان كان ملوش في ال... لما سمع كده قال اللصوا اللصوص لقميصه احوج منهم لدمه يعني بقى هيقتلوه ليه؟ طب هو معاه حاجه كانوا ياخدوا كانوا يقتلوا ياخدوا القميص بقى يعني اسمها ايه؟ دي الفراسه الفراسه فراسه الاستنباط فراسه الاستنباط معناها ان الخصم يحاول انه ايه؟ يمكر ويحتال ويداري انما اللي بي أو اللي بيواجهه زي القضاه مثلا او زي وكلاء النيابه يبقى مثلا ايه عنده ايه حر زي مثلا قضيه قتل وبعد ذلك الت- التهم فيها ناس فجه القاضي وكان انسان آه، ذكي يقعد ي- ي- يعمل ايه في ال- في الشاهد او في اللي مش عارف يقعد يقلب فيه زي ما بيقولوا ويجيبوا من هنا ويسيبوا شويه ويرجع تاني يعيد لهم ليه؟ قام قال لك لان القضاء عنده فكره ان الكذب ما يذكروش الانسان دايما يعني كذب في حاجه ان حد يكذب فيها بكره ما عرفش كذب امبارح قال ايه انما في الصدق بيستوحي واقع ان قالوا النهارده هيقولوا هو هو قالوا بكره هيقولوا هو هو بعده ح- انما الكذب ولذلك قالوا ايه ان كنت كذوبا فكن ذكورا افتكر انت قلت ايه امبارح فقال له انت يا شيخ انت عملت إيه؟ انت ازاي شفت اللي قاتل ده قال له ما هو كانت الدنيا امر وشفته هو ماشي طب وانتوا كنتوا جايين منين قال له والله احنا كنا مثلا في البندر ومش عارف ايه ايه ليه كنتوا بتعملوا ايه في البندر يعني عشان تعرف الاسئله عشان ت- مش ضروري الاسئله تكون مواجهه بيصل اليها شيء آه قال له والله ده احنا كنا اصلا رايحين علشان نجيب مك... يعني زي ما احنا نقول عندنا مكسرات ال- العيد قال له مكسرات العيد قال له اه يعني العيد النقل يعني بتاع ال- العيد من البندر ور- وراجعين قال له طب مكسرات العيد ده عيد ايه؟ قال له ما هو اللي كان فات ده العيد بتاع ال- ال- الفطر قال له طب هو ليله عيد الفطر تبقى الدنيا قمر ظهر ازاي؟ اه ادي بقى اللباقه في الايه؟ في اللباقه الاثنين اللي اشتكوا واحد قال له والله انا اديت فلان امانه وكنت قاعد في الش... عند تحت شجره وبعدين هو رحت اجيبها منه ما رضيش يديها لي فلما وقفوا قدام القاضي الياس ذكي برضه حب يعمل ايه؟ ياخد من كلامه هو ما يثبت انه ايه؟ انه كذاب. قام قال لي لصاحب الكيس او صاحب الفلوس يا شيخ إيش الراجل ده اللي انت بتدعي عليه هيقعد عندنا وانت روح عند الشجره اياها ديا ودور كده يمكن تكون حطيتها كده ونسيتها يمكن اتدرت في شا... في في- في رماد ولا في الهواء جاب عليها شويه مش عارف روح بس انت يمكن تلاقيها ما دام الراجل بيحلف انه ما حصل ومش عارف فتنه ماشي ماشي ماشي كده وبعدين ال- ال- القاضي استبطأ الراجل قال الله هو ليه كده ده ده كان بيقولوا كذا قال له لا ده لسه الشجره بعيد آه يبقى دي اسمه ايه بقى؟ دي لباقة الايه المحقق او القاضي في انه ياخد من الايه؟ آه. وجاءوا على قميصه بده من ايه؟ كذب. قال ساعة ما شاف ال- بل سولت لكم انفسكم امرا يعني دي م- غيرها بل سولت معنى سولت السول هو الاسترخاء الانسان لما يكون في عمل يبقى اعصابه مشدوده كده وبعدين يحب ايه يسترخي يوم يستريح يوم يجد شيء من اليسر في نفسه وشيء من اليسر في راحه بدنه في نبضه مش عارف ايه وخدوا سولت دي يسرت وسهلت بل سولت لكم انفسكم ايه أمر. وما دام سولت لكم انفسكم امرا انا ساستقبل هذا الامر اللي قلته بايه فصبر جميل صبر جميل أليق بي في هذا الموضع صبر طب الصبر إيه احنا قلنا الصبر إما أن تصبر على كذا وإما أن تصبر إيه؟ أيوة عن كذا تصبر على كذا إذا كان فيها إيه إذا كان ال- فيها إيلام لك تصبر عن كذا إذا كانت لها فيها شهوة إنما تورث إيلام اصبر عن مثلا شرب الخمر اصبر عن القمار اصبر عن الربا اصبر عن اصبر يبقى صبر عن كذا وصبر على كذا يبقى فيه ايه ايلام طيب صبر ايه جميل الله هو الصبر ما دام صبر يبقى فيه صبر مش جميل أم قال لك ايوه في اشياء هي حسنه ووصفها بالجمال احسن الصبر كويس بس يكون جميل متى ان لا تكون فيه شكوى ولا جزع أن لا تكون فيه وهجر جميل ما فيش فيه إيه يبقى اصبر الصبر الجميل إيه اهجرهم هجرا ايه هجر جميل كل ما يوصف بالجمال يبقى هو كده انما يبقى اجمل لو يكون ايه لو يكون كده فصبر جميل لا شك فيه يقول لك الناس اللي بي... اللي بي... يعني زي ما بيقولوا عندنا يدعبسهم في القران عشان يجيبوا حاجه يعني ايه متناقضه عشان يقول لك القران هو فيه يعني ازاي يا سيدي قال لك فصبر جميل والجميل الرسول بينه انه هو الذي لا شكوى فيه ونفس اللي بيقول صبر جميل ده هذا قال انما اشكو بس وحزني الى الله صحيح بيدوروا يعني بي ايه بيدعبس على حاجه تقول له بس انت ما انتش فاهم لان شكواه انما كانت لربه شكواه لمين فيه فرق بين شكوى للرب وشكوى من قدر الرب هذا الفرق بين الاثنين نعم فصبر جميل يعني اجدر به والله المستعان المستعان اه اكن حكايه الصبر الجميل دي شقه على النفس قوي ومانيش قادر اصدق ان الكلام اللي انتم بتقولوه ده كذب حصل ومانيش قادر اواجهكم من يقدر بقى يواجه ويعقوب له مكانه وجاء ويفتح المساله وينكشف العيال خدوا مش عارف ايه كان لابد هتجيله معلومات انما ده ابنه ودول برضه ابنائه فالمساله موقف يقول ربنا بيعيننا على الموقف الرجل اللي قالوا له ايه ابنك قتل اخوك شوف بقى اه. فيعمل ايه ابنه اه. قتل اخوه او اخوه قتل ابنه مش فاكر فلما راحوا اليه قال ماذا اقول؟ اقول للنفس تأساء وتعزية احدى يدي اصابتني ولم تلدي. كلاهما خلف عن فقد صاحبه. هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي، ايش هعمل انا؟ يبقى ال- ال- ال- ال- ال- المعونه من الله في مثل هذه الايه؟ النظر كده ينظر الى انها تتطلب منه شفقه ورحمه ودي تتطلب منه مثلا قسوه فيبقى ايه المساله دي بين أم أم بين امر بين ايه, إيه؟ ش- قسوه عايز قسوه وعايز ايه شفقه يبقى يجتمعوا ازاي دي يقول لك المساله التي تعز على خلق الله يفزعون فيها الى الخالق يقول له يا رب انا مش قادر على دي انت اللي ولذلك النبي علمنا قال كان اذا حزبه امر ايه روح للسقامة إلى الصلاة ما دام حزبوا أمر يعني أسبابه لا تقوم ولا تنهض به يقوم يقول أنا أروح لمين؟ للمسبب بقى نعم والله المستعان على ما تصفون هم وصفهم ولا قالوا حقائق ولا قالوا إيه؟ قال لك دي ولا دي, دي على على طريقة قول الحق ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ألسنتكم نفسها اللي بتوصف كلامكم بأنه إيه؟ ان هو كده يبقى ما تصفون قال لهم انتم ايه كذابين والكلام بتاعكم يدل على انكم ايه أي لما تصف السنتكم الايه الكذب ولا تقولوا الايه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام و و و و وكل ايات اللي بعد سبحان الله عما يصفون عما يصفون مش بس يقولون لا عما يقولونه كذبا وكذب مفضوح يفضحه المنطق منهم كلامهم نفسه يفضحه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فيه يبقى فيه عمل للجوارح وفيه سكون ورضا للقلب الجوارح قد ما تعملش انما سكون القلب ما يبقاش ايه موجود ولذلك برضو علمنا الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب ان نقول ايه اياك نعبد بس صحيح هنعبد ونقف نصلي انما عايزه ايه عايزه خلوص لوقوفك بين يدي ربك يقول لك اهي دي بقى الدنيا هتشغلني كده ودي هتعجلني كده يبقى ربنا المستعان على هذه المساله ولذلك ربنا عمل لنا الاستعانه دي وقال ان جالك حاجه تصرفك عن موقفك بين يدي است- اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله روح لخالقك برضه يرجع بقى يبقى شوف شوف اللقطات اللي في القصه المساله دلوقتي كانت مجتمعه في ايام المراوده مجتمع الولد وابوه في قص الرؤيه والاخوه مع ابوهم في انه ل- عايزين نذهب بيه والولد مع الجب ادي لقطه وبعدين نرجع للاخوه مع الايه مع الاب وبعدين يرجع زي ما يقول كده يرجع مرجوعنا لمين ما نسيبش بقى يوسف في الجب ونشوف ايه اللي, اللي, اللي حصل له بقى وجاءت سياره فارسلوا واردهم ساعة ما يقول جاءت سيارة تقول جاءت منين وراحت فين المهم حتة الجوب جاءت سيارة أي إلى الجوب من أي جهة ما تعرضش ليه المهم إن السيارة إيه جت سواء كانت رايحة في الذهاب ولا في الإيه كلمة سيارة ما قالش وجاء سائر أو سائرون ليه أم قال لك لأن السائر هو من يفعل السير ولو مرة واحدة احنا زي ما قلنا ايه فلان مسك آه، لقى الب- الباب خ- مخلوعه منه حته خشب فجاب ادوم وجاب منشار وقعد هو بايده ايه ينجر يقال له ناجر لانه بيعمل عمليه انما يقال له نجار لا يبقى النجار لازم تكون ايه حرفه شغله وصنعه يبقى ناجر غير ايه غير نجار على الأول. سيارة مبالغة في السير يعني أناس دأبهم التردد والسير في هذه الأمكنة يبقوا أعلموا بمواقعها يبقوا عارفين إن هنا في حتة بير بيبقى في مية ف- آه يبقى أدي اللي إنما السائل العادي دي يمكن ما يدركش وجاءت سيارة وهم القوم الذين تعودوا أن يسيروا ويسيروا بين بل- بلدين علشان مثلا يجيبوا من هنا زي رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟ ورحلة الصيف وجاءت سيارة السيارة ساعة ما تروح لبير البير يبقى بعيد قد, قد يكون منعزلا فمش كلهم بيروحوا للبير يذهب وافد منهم واحد يروح يجيب لهم الماء اسمه الايه الوارد الوارد هو الذي ايه يرد الماء ليأتي بالماء إلى بقية الايه القوم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم أي لإيه الذي يرد الماء ليأتي به إلى القوم فأدلى دلوه احنا عارفين طبعا الدلو اللي هو ال- زي الجردل كده وأدلى يعني في حبل وينزل وطول- يطول الحبل بمقدار ايه ال- مستوى المية إن كانت المية ايه المية يعني بعيدة يبقى يطول الايه الحبل المية قريبة يبقى يأثر الايه الحبل يسموه الرشاء يسموه الايه الرشاء كل البد الماء ما يكون ايه بعيد يبقى الرشاء ايه يبقى طويل ولذلك ال- الشاعر لما لما يجي في الحته دي يقول ايه مثلا لذا رايت انسانا يمدحه انسان ويبالغ او في المدح هو غرضه يبسط الممدوح نقول له لا ده هو مش كده ده بيبالغ فيه لانه ما كانش هيبالغ مش هياخد منه حاجه ولذلك جه ابن رو- يقول لك واذا امرؤ مدح امرا لنواله يعني لعطائه واطال فيه فقد اطال هجاءه ليه لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الدلاء لما اطال رشاءه ما كان- بيطول الرشا ليه الميه بعيده إيه، بعيده قوي فادلى دلوه ساعة ما أدلى الدلو شيء وارد من فوق ويوسف تحت الأمر الطبيعي كده اللي أي واحد يتخيله لازم يتشبث بقى بال هياخد المايه يقول له أنا بقى ساعة ما لقى الحكاية لقى انبص ها؟ مش ثقل الدلو على العضل يقوم لازم يبص يشوف ايه دي انه مش ضروري الواحد يمسك الدلو كده لحد ما لا ده هو ايه اللي خلاه يبص اه بقى تقيل تقيل ايه اللي حسسه بانه تقيل اه اجهاد عضله اه اكن حاسه العضل دي هي اللي تعين ثقل الاشياء عشان تعرف ان انت ليك حواس تانية غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس غير دي حواس تانية تشيل دي وتشيل دي تقول دي اتقل ايه اللي عرفك انها اتقل دي شفتها بعينك طيب بمس... طب المسها كده تبين انها تقيله الله دقتها امال ايه اللي قالك ان دي تقيله يعني دي حاسه اسمها حاسه العضل العضل هنا يجهد وهنا ما يجهدش وعلى مقدار الجهد الواحد ايه يبين طب وحاسه مثلا تانية اسمها حاسه البين بينيه الانامل شوف الدقه في الله طب انت تمسك اي قماش بتمسكه بايه عشان تشوفه رقيق ولا تخين تمسكه بايه كده وبعدين تمسك التاني تقول لا لا ده ده ارق ايه اللي قال لك ان ده ارق ده من المساله ما تجاوزتش واحد على خمسين من الملي اه حاسه البين الانامل بعدت عن هنا والانامل آه، اشياء بقى هو اللي خالقها هو اللي إيه؟ هو اللي يعلم فلما تشبث بالدلو طبعا التفت ام لقى غلام وغلام لا ككل الغلمان يكفي انهم قالوا ما هذا بشر مش كده معناه يبقى ده شيء ملفت للنظر ولا لا خط الله فأدلى دلوه طبعا ما قالش القرآن فتشبث يوسف به فوجد ال- الوارد إن الدلاء تقول عليه فبص ما كلمة كلام يعني إيه القرآن يجي في الحتة دي ويعملوا إيه ويختطبوا اتكالا على إن السامع هو اللي إيه طب ايه اما يجي يقول لما الهدهد مثلا ويا سليمان قال له انا ايه شفت اللي انت ما شفتوش احط بما لم تحط به الهدهد بيقول لمين وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت الى اخره وبعدين قال له ايه طيب اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الله الله الله يذهب بكتابه ويلقيه إليهم طب ال- ال- المنطق يقول ايه ف- فأخذ الهدهد الكتاب وطار إلى أن ذهب إلى اليمن وبعد ذلك جاء على المجلس اللي قاعدة فيه بالقيس وألقى الكتاب كلام طويل وبعدين فتحت الكتاب وقالت يا أيها القوم أو إنما بمجرد إيه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم شوف بقى سب شبرين من الكلام ليه لأنك أنت اللي هتجيب أدي أداء البيان القل إيه القرآن فأدلى دلوه قال يا بشرى احنا عارفين ان النداء نوع من الطلب الطلب يا امر افعل كذا يا امر ما تفعلش كذا استفهام كل دي سؤال اسمها ايه المخ... المتكلم يطلب من مخاطبه شيئا فاذا قال له اقبل يبقى يطلب منه الاقبال لا تقم يبقى يطلب منه عدم مثلا القيام من عندك بيستفهم ايه منه طب يا يا فلان يبقى بيطلب منه ايه بيناديه يا فلان يجوز ان تكلمه وهو جالس انما هو طلب الاقبال عشان يسمع امر ثاني يسمع امر ايه فلما تنادي لازم تنادي من يستجيب لك فاذا قال يا اسف على يوسف يا ويلته مثلا يا عجبا كل العجب يا بشرى اللي معانا دي هو بينادي ايه أم قال لك لا ده بي- ده بينادي بيقول يا بشرى هذا أوانك فاحضري ليه ده بشرى كويسة هيقولها لمين للقوم اللي هو إيه ولا يا أسف يعني يا أسف هذا مقامك إيه تعال لي وأسرى يا عجبا هذا مقامك تعال لي إيه أتعجب يا بشرى يا بشرى هذا غلام يبقى أ- ميه واكثر من الايه الميه واسروه بضاعه اسروه يعني اخفوه وعملوه كانه متاع وبضاعه ومش عارف. طب وليه بقى اسروه بضاعه ليه اسروه بضاعه يعني ما كانوا يمشوه وياهم كده ولا بتاع قال لك اه دي اصلنا لقينا الايه لقطه التقطها التقطناه ويمكن صاحبها بيدور عليه ويجري يشوف ولا عبد يكون عبد وابق ولا اي حاجه ده يتدار احسن هو يجي ياخده ايه؟ ياخده ادي كلمه ايه؟ اسروه وعملوه كانه ايه؟ بضاعه بضاعه ليه؟ عشان هيبيعوا ويشتروا قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون كلمه والله عليم بما يعملون اما ان تكون لمين دي؟ للي اسروه بضاعه وما عملوش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفق الطريق ويشوفوه عايز ايه وجاي منين ويردوه مثلا لاهله ومش عارف ايه وبتاع لا طمعهم في انهم ايه بضاعه ويبيعوه وشروه بثمن بخس الضمير لمن للوارد واللي قال يا بشرى واللي مش عارف ايه ولما راح عند الناس كده طب هم شروه ده هم لقوه هم اللقطة من غير مشيرة ما حدش باع ولا عمل أي حاجة اه يبقى شروه هنا بتاخد معنى ثاني تاخد معنى باعوه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة الإيه من خلاق مش كده ولا بئس ما شروا به أنفسهم لبئس ما باعوا به إيه يبقى شرى واشترى تأتي بمعنى إيه دفع ثمن وخد أو هو إيه آه، او هو خد الثمن طب وبثمن اه لان ال- العبيد كانت مقومه ما دام عبد يبقى ايه له ايه مقوم يبقى الثمنيه ما حدش قال فيها حاجه انما المنقود ان يكون ثمن ايه بخس طب وبخس ليه البخس النقص والنقص اما ان يكون في الكم واما ان يكون في الكيف يعني هو يسوى له مثلا 100 درهم باعوه ب 20 يبقى ده في الايه؟ في الكم يساوي 100 درهم صحيح هنديك 100 درهم بس نديك 100 درهم زيوف مزيفه يبقى النقص في ايه؟ يبقى النقص في الايه؟ في الكيف يبقى وشروه اي باعوه بثمن بخس طب وايه اللي يخليهم ثمن بخس؟ قال لك لا يجي اصحابه ايه؟ ياخدوه يخلوه في ايدنا يبقى هو يروح بقى اللي باعه خلاص وانا انفد بالايه؟ بالثمن وشروه بثمن بخس كلمة بثمن بخس يعني بثمن ناقص فكأن الإنسان اللي كان عبد في سنه له مقوم وما دام مقوم إن نزل عن قيمته يبقى إيه يقال بخس أي إيه أنقص القيمة إما كما وإما إيه وإما كي وشروه بثمن بخس وبعدين حب يوضحها أكتر قال دراهم معدودة الله إزاي إذا قلت أنت مثلا الشيء ده بملالين يبقى ما وصلش القرش لو كان وصل لقرش كنت تسيب ملين ده وتمسك قرش بقروش يبقى ما وصلش لجنيه تقوم لما تجيب الادنى يبقى دليل على ان المثمن او المقوم لم يصل الى الايه يبقى لا يزال في نطاق الدراهم طب ومعدوده بقى قام قال لك ايوه لان كان زمان النقد يسموه نقد حجر انتم ما وقعتوش طبعا على ايام ما كانت النقد هنا مثلا ريله وكان الواحد ياخد المرتب بتاعه او الصله بتاعتهم او المكافاه ياخدها يشيلها له حمال لحد البيت يجيب زنبيل كده ويحط له الفلوس هو ده مش ادركناه في سنه 50 ما ادركتوش انتم هم لما كان يجي فيه كنا لما يفتحوا صناديق عندنا للنزور اللي بيعملوا فيها الفلوس دي يوم نجد ورق ب 100 دي سهله نعزله ورق ب 20 يعزله ورق ب 10 يعزله ورق ب 5 على 100 على 100 ولا 20 على 20 وبعدين نلاقي ايه فضه فضه كانت زمان ريال كبير ونص ريال وربع ريال برضه يعزله لان دي سهله وبعدين نلاقي قروش معادن ونيكل ومش عارف ايه حاجه بقى لا حصر لها طب مين اللي هيقعد يعد ده بقى ما تنعدش دي يقوموا يعدوا يجيبوا ايه قيمه جنيه ويوزنوه يقول لك الجنيه ده كام واحده وبعدين يجيب البتاع ويروح وازن آه يبقى بالوزن مش بالعد انما ما دام وصلت للعد يبقى لم تصل الى مقام الايه المقام الوزن يبقى دراهم يبقى ثمن وثمن كويس بخس ودراهم ومعدوده ليه قال لك لان المقيم ان كان قليل عن أربعين لما يوصل لأقية يبقى بالوزن ده كله يوزن ويضرب في كذا وكذا وكذا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة مم. وكانوا فيه من الزاهدين ما هي الزاهدين هي اللي دي الحيثية لثمن بخس حيثية انه ثمن بخس ايه لانه زاهد في ان يبقى لانه يخاف لصاحبه يجي لو طفش منه ابوه يدور عليه اهله يجوا ياخدوه يبقى اي حاجه تيجي منه فايده وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قال الذي اشتراه من مصر الشراء له علة العلة هو مش شاريه لنفسه خدوا بالكم من امال شاريه لمين؟ لامرأته واشمعنى شاريه لامرأته؟ قال يقوم على خدمتها مثلا ولا هي ما كانتش بتنجب وتملي ماسكاله الحكايه دي زي ما بيحصل مش روح شوف روح للدكتور شوف ايه اللي مش عارف ايه وديني للدكتور شوف ما مش عارف ايه وبتاع قام هو قال ايه زي اللي بيتمنوا دلوقتي يجيبوا ابن ولا وخصوصا ان السير تقول ان هو كان يعني ضعيف في المعاني اياها ديا فبده يجيب لها ولد ايه وشقال الذي اشتراه كل اذا كلمه من مصر لامراته بتدينا لقطه كبيره قوي لقطه هي اللي بتجيب فساد الدنيا في البيوت كلها تبني خادم مش عارف تجيبه انت خادم وهو صغير صحيح لسه ملوش قربه ولذلك ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء انما بمجرد بقى ما ي... ما يكبر كده ما يصحش انما ما بيحصلش ولا يتبناه تاخده على رجلها وتبوسه وتحضنه وتنيمه في حضنها ومش عارف ايه والولد بقى يكبر كبر انسيابي ما كبرش النهارده عن امبارح وبعدين تلتفت تلاقيه برضه تعمل العمليه دي وياه وهو ايه دخلنا في ايه بقى دخلنا في ال... وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه المثوى هو الإقامة أكرمي المثوى ولا أكرميه في المثوى آه أم قال لك صحيح فيه إكرام يبقى له لذاته في ذاته إنما لما يروح المكان يلاقيه بينام على مش عارف إيه وينام على إيه أوضته قال أكرمي المثوى نفسه الحتة اللي هيقعد إيه, إيه اكرميها يعني خلاها على إيه على يبقى لا كانت بتكرم المكان اللي هو فيها يبقى هو من باب إيه من باب أولى أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا رجاء أن يكون له بعد ما يكبر كده ويشتد كده يبقى ينفعنا طب ده أنت عزيز مصر والكل في نفعك آه لا قال نفع موصول بعاطفة من ينفع اللي عنده موظفين بس موظفين غير اللي ايه غير لما يكون ابنه ولا واحد هو مربيه ولا ولا الى اخره او نتخذه ولدا ادي الحكايه بتاعت ايه انها ما عندهاش اولاد وكذلك مكنا ليوسف في الارض ما هو هناك قال له زي ما قال لك الرؤيا الحلوه دي ربنا في الرؤيا دي كذلك يكتبيك يبقى خد من الايه من المقدمه بتاعت الرؤيا ما يمكن ان تؤول اليه الايه النتيجه وكذلك مكنا ليوسف في الارض بقى راح بعد ما كان مرمي في الجب واخواته كارهينه وخد وعزيز مصر بيقول خديه وكريمي مسواه ومش عارف ايه وعاش الله الله الله ده بقت حكايه كبيره قوي كذلك مكنا ليوسف في الايه؟ في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث لان قصته في مصر حماشئه من هذا مكنا له في الارض اكرمناه وهيئنا له بيت عزيز مصر يعني الوزير الاول وهيعيش في ايدي حاجه يعني وبعدين هنعلمه من تاويل الاحاديث اللي ينقله نقله ثانيه من عند العزيز لحد الملك وبعدين من الملك الى انه هو اللي يتصرف في الله يبقى مراحل اهي ولنعلمه من تاويل الاحاديث الايه الرؤى يعني شوف الناس تشوف الاحلام وبعد ذلك هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربوا للايه الملك والله يبقى مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره يبقى ده معناه إيه بالنسبة للإخوة معناه إنكم أردتم به وأراد الله به فانظروا مرادكم أنت من مراد أنتم من مراد الله ولو علمتم ما يؤول إليه أمره مع ربه من هذا الإكرام لضمنتم عليه بالإلقاء في الجب تقولوا ما يستاهلش ابن الايه ده خليه ويانا هنا واحسن خليه ويانا نعم نعم وده كل وده شان الظالمين جميعا ولذلك هنقول ان الظالم لو علم ما اعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم يقول ده ابن ما يستاهلش ان اظلمه والله غالب على امره ساعة ما يقول امر كن فيكون غالب على امر ليه؟ قال لك لان وثوق ان مفيش اله غيره عشان يرد عليه مراده يرد عليه كلامه انما الخوف من ان واحد يقول كلمه وياتي اعلى منه ليردها او مساويه ليردها لكن اللي مفيش غيره خلاص عالم انه ساعه ما يقول ولذلك قلنا زمان ان اول حاجه ربنا يشهد بها يشهد لنفسه انه لا اله الا هو اما اللي يقبل على الارض يقول لها كوني كذا ولا على الشيء كون كذا الا اذا كان عنده رصيد من انه لا اله الا هو طب ما كان يرضي ان في اله تاني برضه مثله في القوه وهو يقول دي كوني يقول له لا ما الثاني يقول ما تكونش اذا هو لا يقول كن الا وهو واثق انه لا اله غيره يقول لا تكن والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس الخيبه بتاعتهم في انهم يعلموا يفتكروا ان هم بيخططوا ان هم بيعملوا ما فيش قيوم فوقهم ولا تاخذه سنه ولا نوم لو عرف ديا كان يعمل ايه يقول لك اللي انت عايز تهيجه بظلم ربنا يملكه فيك بحق نعم وشفنا كثير وتاريخنا شفناه قدامنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس لو أن الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم ما صنعوه هم في أنفسهم نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما بلغ أشده ما هو الأشد وإلى لقاء آخر إن شاء الله